تشاهدون الآن برنامج بحر الجنة
رمضان جانا وفرحنا لما بفكر فيها بسرح بيرارا بابارا وياخدني شوقي ليها وافرح بيرارا بابارا واقول دي ليها مكان في قلبي وتعدى خدني الدنيا وانسى تيرارا بابارا لكن في قلبي حبي لسه تيرارا بابارا باين عليا وله اخدي وعيش فيها وبشوق بلاقيها وبليلي ونهاري بحلم انا بيها كلا قدامي فيها كل احلامي ازاي انا داري اشواق عايش فيها أول قدم تضعها في الجنة الراحة عند أول قدم تضعها في الجنة لما وقفت على باب الجنة واتفتحت أبواب الجنة وعرفت مين هو الفتاح العليم سبحانه وتعالى لما شفت مصراعي الجنة ولقيت ما بين مصراعي الجنة أربعين سنة يجري الراكب فيها عرفت الله الواسع سبحانه وتعالى ودلوقتي تنال ما تتمنى تنال الجنة تنال سحر الجنة اجتمع أربعة من السلف الصالح عروة بن الزبير مصعب ابن الزبير عبد الملك بن مروان وسيدنا عبد الله ابن عمر مرة وكل واحد منهم قال للتاني ما تشتهي نفسك في ايه ايه اكبر احلامك نفسك تحقق ايه نفسك تنال ايه ماذا تشتهي قال مصعب اشتهي اشتهي ولاية العراق وأن أتزوج سكينة بنت الحسين وأتزوج عائشة بنت طلحة ابن عبيد الله فتزوجها فتزوج سكينة وتزوج عائشة ونال ولاية العراق الثاني كان سيدنا عروة بن الزبير قال أشتهي أشتهي الفقه أن أكون فقيها فكان أحد الفقهاء السبعة الكبار في المدينة في عصر ما بعد الصحابة عصر التابعين الثالث كان عبد الملك ابن مروان قال أشتهي الخلافة فنال الخلافة وجمع الأمر عليه في عام سموه عام الجماعة بعد فتن شديدة حصلت وكان امير المؤمنين عبد الملك بن مروان انما سيدنا عبد الله بن عمر قال اشتهي الجنة اشتهي اول قدم الان تضعها في الجنة دلوقتي حققت الامنية كل واحد منهم نال ما تمنى فعشان كده قالوا ولعل ابن عمر نال ما تمنى الراحة عند أول قدم تضعها في الجنة وداعا للأحزان خلاص خلصت الهموم خلاص ما بقاش في تعب خلاص ما بقاش في مشاكل الدنيا عشان كده أهل الجنة هيقولوا هيقولوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن هيقولوا لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب يعني ايه يعني خلاص ما بقاش فيه تعب ما بقاش فيه نصب ما بقاش فيه اجهاد ما بقاش فيه لغوب ما بقيناش في متاعب الدنيا ولا في هموم الدنيا خلصت انتهت احزان الدنيا انتهت صعوبات الدنيا مع أول قدم تضعها في الجنة انت متخيل معايا دلوقتي انت خدت الخطوة بتهيالي انت هتبقى في حالة ذهول انت هتبقي في حالة من التعجب والاندهاش ايه ده ايه ده كله معقولة ايه القصور دي ايه البيوت دي ايه الانهار دي ايه ده مش ممكن انا فين انت في الجنة انت دلوقتي في الجنة انت دلوقتي رجلك على تراب الجنة تربة الجنة تعرفوا من ايه النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه حديثين حديث فيهم قال ان تراب الجنة مسك قال دخلت الجنة النبي دخل الجنة صلى الله عليه وسلم فرأيت فيها جنابذ اللؤلؤ لقى بيوت وقصور ولقى فيها لؤلؤ وإذا ترابها مسك وتربتها مسك وفي حديث تاني قال النبي صلى الله عليه وسلم إن حصباؤها الزعفران احنا هنا في أرض الدنيا الحصباء الأرض اللي بنمشي عليها دي تراب وحصى إنما هناك لؤلؤ الحياة من حواليك شكل تاني طعم تاني الأرض مسك عشان ريحتها تبقى ريحة مفيش أعذب ولا أحلى من كده وزعفران عشان تبقى مدية إشراق ومدية لون جميل لون حلو وريحة حلوة وانت ماشي كده مستمتع بالخطوات الأرض ممهدة الأرض مش زي أرض الدنيا بنتعثر فيها مش زي أرض الدنيا بتبقى ساعات تلاقي فيها هضاب وتلاقي فيها مرتفعات وتلاقي فيها اعوجاج الارض مسك مسك الارض زعفران ايه ده انا فين انت في الجنة معقولة تعرفوا انه النبي بيخبر صلى الله عليه وسلم عن اخر واحد هيدخل الجنة وذكر الراجل ده هيجي معانا في الحلقات كتير قوي تعرفوا ان هو لما هيدخل الجنة هيظهر ليه يظهر له بيت كده من لؤلؤ اول ما يشوفه يلاقي نور شديد قوي يروح ساجد يظن انه ايه ده ان ده ملك من الملائكة نور شديد قوي فيقولوا له ده دي حاجة بسيطة دي حاجة من اقل شيء ليك في الدنيا في الجنة دلوقتي دي اقل شيء ليك في الجنة انا عايزك دلوقتي تاخد نفس كده وبص دلوقتي كده الاعلى وتخيل دلوقتي انت في الجنة انت دلوقتي في الجنة تخيل معنى قول الله تبارك وتعالى فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم فأما إن كان من المقربين يا سلام على الريحة الجميلة اللي انت شايفها اللي انت من أول ما دخلت الجنة كنت شاممها من 700 سنة من 500 سنة كنت شاممها من مسيرة 100 سنة 70 سنة 40 سنة زي ما قلنا دلوقتي انت جواها فشامم الرائحة العالية قوي دي روح وريحان وجنة نعيم دلوقتي انت في متعة راحة الجنة انت في متعة راحة الجنة واحد من القواد كان مع سيدنا خالد بن الوليد في فتوح الشام فقال له ذات مرة قال له يا أمير دع عنك القوم أكفيك إياهم حتى ترتاح قال له ارتاح انت شوية قال خالد الراحة في الجنة الراحة في الجنة النبي صلى الله عليه وسلم قال النوم أخو الموت وأهل الجنة لا ينامون أصل احنا في الدنيا بنبقى محتاجين نرتاح فأول حاجة نبقى عايزين ننام طب ايه ده طب أهل الجنة مش هيناموا يبقى مش هيرتاحوا لا أصل الدنيا فيها تعب وفيها نصب وفيها أشياء كتيرة بتخلي الواحد يحتاج أن يخلد إلى الراحة والنوم إنما الجنة ما فيهاش متاعب وما فيهاش هموم عشان كده ما فيهاش نوم فيها لذات ويعيش فيها وبشوق مناديها وبليلي ونهاري بحلم انا بيها يعيش فيها وبشوق مناديها وبليلي ونهاري وهنا في معنى وهو ده اللي انا عايزك وعايزك تركزوا عليه قوي مع اول قدم وضعناها في الجنة قلنا معاها الراحة والراحة لا تبلغ بالراحة والنعيم لا ينال بالنعيم يعني ايه يعني اللي هيتعب في الدنيا هو اللي هيرتاح في الاخره هو اللي هيرتاح في الجنه اللي هيشقى ويكد في الدنيا هو ده اللي هينال راحة الجنة فعشان كده عايزين نتقرب لربنا سبحانه وتعالى بعرق الخدمة عارف يعني ايه عرق الخدمة اه العرق ده يا معرقنا للدنيا يا معرقنا للفلوس يا معرقنا عشان شهواتنا ينفع دلوقتي تتقرب لربنا بعرق الخدمة خدمة ربنا سبحانه وتعالى انا عايزك وعايزك تعيشوا معنا ولربك فاصبر ايوه تعب ايوه لازم تعرف ان الدنيا تعب والتعب لازم يبقى لربنا ربنا قال يا ايها الانسان انك كادح كلنا هنتعب كلنا هنشقى بس هتشقى ايه انت عايش لايه انت عايشه لايه هتكد وتكدح لايه يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه الشقى لله التعب لله ليه طعم تاني خالص انك تجاهد نفسك في الله انك تبقى على حال المصطفى صلى الله عليه وسلم الحبيب اللي كان تتورم قدماه من طول القيام تعب لله ان انت النهاردة ممكن تواصل ايام الصيام زي سيدنا عمر اللي يقولوا في ترجمته ما مات عمر حتى فرض الصيام كان بيصوم السنة كلها وما بيفطرش الا في العيدين تعب لله كدح لله شقى لله كلنا هنشقى لانه سنة الحياة كده ربنا قال لآدم كده من البداية انت قاعد في جنة الخلد مفيش تعب اوعى الشيطان يخرجك من الجنة فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى عشان كده احنا عايشين عايشين عشان كده احنا عايشين الشقة الشقة ده فاوعى يكون الشقة ده للدنيا ولخدمة الدنيا ويبقى بعد كده مفيش راحة في الجنة ويبقى كده انت فوت فوت اعظم هدف اوعى تكون شقيان لغير الله عز وجل انما احنا عايزين نشقى لله ونكدح لله عشان نرتاح هناك انا عايزك تبقى شايف احوال الناس اللي فهمت درس الدنيا واجتهدوا في طاعات الله تبارك وتعالى وكل واحد ليه باب في واحد بابه في عبادة من العبادات واحد بابه في معاملة من المعاملات في واحد بابه في الأخلاق في واحد بابه في السلوكيات أنا عايزك يبقى قدامك الأمثلة دي ويبقى قدامك الأمثلة دي عشان نكدح لله عشان نجتهد في طاعة الله عز وجل تعالوا أقول لكم بعض الأمثلة كده عشان نتنافس في الطاعات عشان نشأ فنرتاح هناك مع أول قدم تضعها في الجنة سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وسيرة سيدنا أبو بكر هتتجدد معانا كل شوية كان لسه معانا في مشهد الأبواب ودلوقتي معانا في مشهد تاني مشهد الإنفاق في سبيل الله كانوا بيقولوا لا يصح لك ادعاء حب الفردوس وأنت لا تنفق في سبيل الله سيدنا أبو بكر في مرة من المرات دفع فلوسه كلها كده الرصيد صفر كده انت مش شايل فلوس في البنك كده انت مش شايل حاجة للزمن كده انت ما عندكش عقارات وعندك تجارات وعندك وعندك الرصيد صفر جيب فلوسه كلها شقة شقاه كله ووضعه بين ايدين النبي صلى الله عليه وسلم عشان يصرف منه على الجهاد ويقول له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تركت لأهلك يقول تركت لهم الله ورسوله سيدنا عمر ينافس سيدنا أبو بكر فينفق نص فلوسه كدح وشاء لله تبارك وتعالى سيدنا عثمان لما النبي صلى الله عليه وسلم دعا المسلمين ان هم كل واحد منهم يتبرع عشان النبي صلى الله عليه وسلم يصرف على الجيش اللي رايح يقابل الروم في تبوك اللي على مسافة كيلو مترات كثيرة جدا 700 800 900 كيلو ورايحين في عز الحر وسموه جيش العسرة فيجي سيدنا عثمان يحط الفلوس في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فيصعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ويقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم ويقول له عثمان في الجنة سيدنا عثمان ما ينامش عارف ان الدنيا دار الشقاء لله تعرفوا يعمل ايه صح ان عثمان قام في الحجر حجر اسماعيل قام الليل كله وصلى بالقرآن كاملا في ركعة وتر يا نهار ابيض 30 جزء ال 30 جزء اراهم واقف شقيان لربنا شقيان لله تبارك وتعالى كانوا بيشقوا في الصلاة بيشقوا في الصيام بيشقوا في الصدقة بيشقوا في أبواب الطاعات وغيرهم كان بابه باب البر عارفين في قصة أصحاب الغار واحنا كده في المكان ده واحنا بتتأملوا معانا واحنا قاصدين ان احنا نصور في الاماكن دي عشان تعيشوا معاني جميلة وعشان نمتع عينيكم بالله الجميل فكرني المكان كده واحنا بنصور دلوقتي بقصة اصحاب الغار اصحاب الغار اللي دخلوا في جبل زي الجبال اللي احنا بنصور فيها دي ودخلوا غار عشان يرتاحوا شوية فيتقفل عليهم الغار بصخرة وكل واحد يقول هنتصرف ازاي هنعمل ايه فهم كانوا ناس صالحة كانوا ناس من الصالحين فكل واحد قال نعمل ايه نعمل ايه قالوا ملكوش حل الا ان انتوا تتوسلوا لربنا دلوقتي بافضل الاعمال اللي انتوا تقربتوا بيها لربنا ناس شقيت لربنا فعشان كده فرج كربهم بدعائهم ونحسبهم من أهل الجنة عملوا إيه؟ إيه كانت أعمالهم؟ الأولاني كان عنده ابنة عم واحد كان بيحب واحدة بنت عمه قوي وبعدين الحياة تقلبت مع ابنة عمه هذه وجات له في يوم من الايام وطلبت منه فلوس قال لها تديني نفسك قالت له طب ما ينفعش طب كذا كذا قال لها ما فيش هو كده فبيقول ولما كان خلاص هيزني بها والعياذ بالله قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم شرفي لا تفض الخاتم إلا بحقي قالت له اتق الله راح قايم وسابها وأعطاها المال قال والله أنا كنت أشد الناس حبا ليها لكن سبت الكلام ده لله فربنا سبحانه وتعالى فرج عنهم الكرب اللي كانوا فيه بشقاهم ده لله تبارك وتعالى الثاني كان عنده واحد اداله امانة من الامانات فاخذ الاغنام اللي اداهاله واخذ ينمي له ماله هو قال له خليها عندك امانة فلما جاله بعد فترة قال له حاجتي فين قال له الحاجة اهي اتفضل خد حاجتك وكمان خد ده وده وده وده قال له انا اديتك حاجتي بس انا مش عايز اكتر من ده قال له لا ما انا شغلتها لك فخدها وبارباحها كان امين كان عفيف فعشان كده شيء لله تبارك وتعالى فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى فرج عنهم كربة أصح... كربة الغار كربة الحجر اللي سد عليهم الأبواب فتحت لهم الأبواب عشان كانوا شقيانين لله عشان كانوا بيعملوا عمل ابتغاء مرضات الله الثالث وهو ده كان محل الشاهد الثالث كان ليه أم كان شديد البر ليها كان يجي ياخد اللبن اللي يحلبه ويروح رايح لأبوه وأمه يشربوا الأول قبل ما أهله قبل ما مراته وولاده يشربوا يقدم أبوه وأمه ففي مرة من المرات رجع لقى الأب والأم ناموا وهو جايب لهم اللبن بتاعهم مراته تحتاج الولد يحتاج راح واقف واقف باللبن لغاية طلعة الفجر لغاية ما الأب والأم صحوا من النوم وراح مقدم لهم اللبن وما ادهوش لا لي ولاده ولا لمراته ولا قدمهم ناس كتير النهاردة أول ما بيتجوز بينسى أبوه بينسى أمه إنما ده كان شقيان في البر فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى فرج عنهم الناس دي اللي شقيت الناس دي اللي فهمت درس الراحة عند أول قدم تضعها في الجنة وهي دي الواجبات العملية الواجبات العملية لازم يبقى ليك باب باب في الصدقة باب في الصلاة باب في الصيام باب في العمرة باب في بر الوالدين باب في صلة الأرحام باب في إطعام الطعام باب باب باب لازم يبقى ليك عمل بس عمل تشقى فيه لربنا سبحانه وتعالى عشان تحس بروح وريحان وجنة نعيم تعالوا نمشي بقى في الجنة وتعالوا ناخد بعضينا دلوقتي وندخل في مساكن الجنة ونشاهد ما أعد لنا الرحمن بيده
لما بفكر فيها بسرح وياخدني شوقي ليها وافرح واقول دي ليها مكان في قلبي وساعات تاخدني الدنيا وانسى لكن في قلبي حبي لسه باين عليا وليه اخدي